ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبائي إخواني وأخواتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم ويبارك أعماركم ويكثر أرزاقكم ويشرح صدوركم ويرفع قدركم وينور قبرنا وقبركم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه وتحت لواء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحبابي اللؤلؤ والمرجان صفة جديدة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى لازلنا في الله أرحم من الأم بولدها ولعل هذه آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة المباركة في الله أرحم من الأم بولدها المرة دي احنا نتحدث عن ولاية الله لخلقه اتكلمنا كيف أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها في عطفها وحبها ورحمتها ودفاعها عنه وشفنا قد ايه رح رحمة الأمهات ودفاعها عن صغرها تخيل ان اللي خلق هذه الرحمة كلها ربنا يعني ليه ربنا أرحم من الخلق جميعا رحمة الأم جزء من مئة جزء من رحمة نزلت للخلق جميعا فأيهما أكثر رحمة الأم أم رحمة الله رحمة الله النهاردة احنا نتحدث عن ولاية الله لخلقه جزء من الرحمة خاص بالولاية يعني إيه الولاية قال الله عز وجل وهو الولي الحميد الولي هو الذي ينصر أولياءه ويخلصهم مما يضرهم ويؤتيهم ما ينفعهم بهدوء يعني ايه بهدوء يعني ب... ب... ب... بنعومة وبلطف وبرقة يعني ممكن واحد جاي يضرك يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله ينفعك ممكن تعمل حادثة وربنا سبحانه وتعالى يقدر ان الحادثة ده هي تفادي بها حادثة اخرى اكبر منها واعظم منها يقدر الله عز وجل ان واحد يكون جاي يضرك فربنا سبحانه وتعالى يعطله ويشغله بنفسه وانت لا تدري وانت لا تدري هذا الامر كثير جدا ولاية الله لخلقه الله سبحانه وتعالى ولي الذين أمنوا قال تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حد فينا شعر هو خرج من من الظلمات إلى النور إزاي يعني لو واحد فينا كان عاصي وبعدين تاب لو كان غافل وبعدين ذكر لو كان بخيل وبعدين ربنا أكرمه بالإنفاق يقول لك والله أنا الحمد لله صدري انشرح وبقيت بقيت محب للطاعة وبقيت أرتاح في الصلاة وهي تقول لك أنا بقيت محجبة ده أنا كنت بكره الحجاب ربنا حببني فيه أنا بسألكوا سؤال ربنا حببكوا في الطاعة إزاي هو ده هذا هو الولي الله ولي الذين آمنوا يدافع عنك أنت حواليك شياطين أنت لا تدري بها حواليك شياطين إنس وشياطين جن كما كان علي رضي الله عنه يقول نفسي والدنيا وهوايا والشيطان كيف الخلاص والكل أعدائي أخلص إزاي من ده كله وكل دول أعدائي مين اللي ممكن يدافع عنك ضد دول كلهم ومين اللي ممكن يمنع عنك شر دول كلهم ربنا بس ربنا بس ودي من أجمل الصفات اللي تخليك تعتمد على الله سبحانه وتعالى وما تقلقش وما تخافش ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وقادر على كل شيء وقاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله أحبابي الله سبحانه وتعالى هو الولي الحميد لو شفنا ولاية الله سبحانه وتعالى لخلقه قبل ما نبدأ إزاي ربنا بيتولاهم ربنا بيتولى مين أول حاجة الله ولي الذين أمنوا يبقى أول حاجة لازم يكون مؤمن مصدق عارف أنت لو مش مؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر وفوق كل شيء قاهر وبيده ملكوت كل شيء يخفض ويرفع ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى عمرك لما تجيلك نعمة ما تع- مش ممكن تعرف مين اللي جابها لك ولو صرفت عنك نقمة مش ممكن تعرف مين اللي صرفها عنك يعني لو واحد مثلا ماشي بعربية وصرف الله عز- عز وجل عنه حادثة يقول يا سلام ده العربية كانت جا- جا- جامدة جدا ده أنا يا دوب عملت كده الدريكسيون كان آه، أو يقول لك إيه ياه لولا الراجل شاور لي ده انا كنت عملت الحادثه ده ايه يقول لك لولا انا شفت اليافطه ما كنتش عرفت ان في مطبات لولا شفت النور اللي هناك ده كنت خبطت في الراجل يعني ربنا ما عملكش حاجه خالص يا ربنا سبحانه وتعالى ما ارشدكش لاي شيء ما هدكش لاي شيء سبحان الله العظيم طب ما هو ناس كتير جدا بتبقى شايفه الطريق وسبحان الله العظيم بيقع وبيعمل حادثه وبيخبط عمل كده ازاي وحصل له كده ازاي سبحان الله العظيم رفعت عنه الحفاظه في هذا الوقت فانت ما تنسبش لا تنسب حفاظا لغير الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين مين اللي بيصرف عنك البلاء طب هقول لكم على حاجه انفلونزا الخنازير موجوده في كل حته دلوقتي يعني تق- تقريبا في 40 دوله في حالات انفلونزا خنازير مين اللي صرف انفلونزا الخنازير عن المسلمين ومين اللي صرفها عن ناس واصابت ناس اخرين ربنا سب- سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ربنا هو اللي بيتولاك لذلك ممكن يسلط عليك الشيطان في وقت من الأوقات شيطان إنس أو جن تحاول تخلص مش عارف تحاول تبتعد ما- مفيش فايدة سبحان الله العظيم ومرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يتولاك وتدعو الله عز وجل يصرف عنك كل ده مين بقى اللي صرف عنك ده ربنا نبي الله يوسف عليه السلام دخل غيبة الجب ربنا أخرجه زي ما هنشوف بعد شوية آه، نبي الله يوسف دخل غيبة الجب خرج دخل القصر آه، دخل السجن خرج لكن لما ابتلي بفتنة رأى أنه لازم لابد وأن يكافح فيها لسه ما صرفتش عنه بعد وهي فتنة النساء اجتمعن عليه فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أنت اللي تتولاني أنت اللي تتولاني وأنت اللي تصرف عني كيد الكائدين وشر الأشرار و- وضرر الفجار يا رب أنت اللي تتولاني ونكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيخ امين جزاك الله عنا خيرا وجزاكم
آه، انا ك- آه، كنت عايزه بس آم، آه، اشكر حضرتك على مش عارفة.
آه طب احنا معانا أم حمزة السلام عليكم يا أم حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم آمين يا رب العالمين أرجو منك إنك تدعي لي يا شيخ
ربنا يسترنا وإياكم ويكرمنا تدعي إياك لي تدعي لي ربنا يفك كربي إن شاء الله ربنا يفرج كربك ويزيل همك ويرزقنا وإياك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ادعي لي الحمزة إن ربنا يجعل من حفظة القرآن إن شاء الله ربنا يرزقه هو وأولادنا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم آمين ادعي لي إن ربنا يثبتني على لبس الحجاب وإني أحفظ القرآن إن شاء الله ربنا يكرمك يا أم حمزة يا رب اللهم آمين جزاكم الله خيرا وجزاكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أم عمار آه، ازي حضرتك يا استاذ امين يا الحمد- شيخ امين الحمد لله.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب العالمين آمين.
انا نفسي ابني عمار يحفظ القران الكريم على ايديكم على على, أو على ايد الشيخ عبد الوهاب يا رب العالمين إن شاء الله ف- آه، نفسي آه، اعرف حتى رقم الدار او اعرف رقم حضرتك او اي حاجه إن شاء الله حاضر خديه من الكنترول إن شاء الله حاضر ومعانا ام محمد من اكتوبر اهلا يا ام محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه ازي الله حضرتك وبركاته يا شيخ امين الحمد لله.
جزاكم الله خيرا والله وجزاك.
وجزا كل العاملين في هذا البرنامج خير الجزاء يا رب العالمين امين آه والله ان الح- حضرتك بتتكلم عن الرحمه انا حصل في موقف كده كان منحه من الله سبحانه وتعالى ان انا اعطيت صدقه ابنان ما حدش هيعرف عنها حاجه في الخفه فابني كان جاي بيجري لقى خالته والعربيه كانت جايه على اخرها والله العظيم ده يعني موقف حقيقي فانا بصيت على الموقف يعني وقعت قلت خلاص هي كده ه- هتدفعوا دفعه جامده قوي فلطف الله سبحانه وتعالى ما اعرفش هي جت ازاي لحد الان والله الموضوع ده بقى له سنه انا عماله افكر فيه واقول سبحانك يا رب كم انت رحيم بعبادك والله مؤكد مؤكد يعني كل اللي يشوف الموقف ده يقول لي انا مش عارفه العربيه وقف ازاي وابني كسلم ازاي انا مش عارفه كلهم مستغربين والله لحد الان والله يا شيخ امين يعني يا فسبحان ام الله، رح- محمد رحمه ربنا واسعه قوي قوي هسالك سؤال اتفضل حضرتك مين مين اللي ماسك السماوات والارض آه، ربنا سبحانه ومين اللي وتعالى ما بيحرك انا أنا الشمس حبيت والقمر؟
اقول الموقف ده والله عشان الكلام يعني حضرتك العربيه التاني.
اكبر من الشمس لا طبعا والله يعني ال- العظيم انا يعني حاسة- التريلات يعني انا من ساعه الموقف ده بقاله سنه والله العظيم بحب ربنا جدا جدا وعارفه ان كل شيء لا- يعني لا يجرى في السماوات وفي الارض الا بعلم الله سبحانه وتعالى فرحمه ربنا واسعه قوي ولطفه بعباده ارحم ارحم بكتير من حاجات كتير والله العظيم ما مش يعني ربنا يجازيكم خير الجزاء عن هذا البرنامج الجميل والله ما الله تعرفش يكرمك.
بيعمل في شعورنا ايه جزاكم الله الله, يكرمك.
خيرا السلام عليكم والف سلام على ابنك وربنا ي- يديمه سالم غانم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا يا مسلمه اتفضلي عليكم سعد وكاس ازيك يا شيخ امين الحمد لله اللهم زد هذا الوجه نورا ان شاء الله, الله الله رب يكرمك.
العالمين الله يسترك.
بارك الله فيكم امين نستأذن حضرتك يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي وجميع العاملين بقناة الرحمة ربنا يجازيكم عنا كل خير احنا م- ورانا ابطال نتمنى نتمنى عظماء صغار يرجع بقى طول قوي نعم يا فندم آه، طول قوي عظماء صغار ان شاء الله قريب ان شاء باذن الله الله رب العالمين رقم حضرتك يا شيخ آه، م- آه، خديه حضرتك من من الكنترول.
الكنترول ان شاء الله اتصال اخر آه، فيا اخواني يعني ام محمد او آه، بتقول ان العربيه وقفت ما تعرفش وقفت ازاي طب ومين اللي ماسك السماوات والارض ها ومين اللي ماسك آه، آه، آه، النجوم دي كلها والاجرام السماويه و- سبحان الله العظيم ربنا ربنا سبحانه وتعالى لذلك يا اخواني الله ولي الذين امنوا دي اول حاجه دو- دول اول فئه ربنا سبحانه وتعالى بيتولاهم تاني فئه المتقين خد بالك انك بكل تقوى لله عز وجل بتتقيها بيكون ليك رصيد عند ربنا بيكون ليك رصيد عند ربنا بيتولاك بيه يعني ايه انت عايز آه، تامن مستقبلك عايز تغتني عايز تعيش كويس عايز تبني بيت عايز تجيب سياره عايز تعلم ولادك فبتعمل ايه بتحوش مش مع... مش كل اللي بتكسبه بتصرفه انت بتكسب بتكسب بتصرف على قدك وبعدين بتوفر الباقي توفيرك الباقي ده بيقول انك عايز تتقي بالفلوس دي ضرر قادم زي ايه زي مرض عايز تشتري له دواء زي آه، آه، آه، عري عايز تشتري له ثياب زي جوع عايز تشتري له طعام زي آه، جهل عايز تشتري تعليم لاولادك وعايز طيب زي ايه كمان زي بيت زي سياره زي غيره احنا بقى رصيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى رصيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى تقوى الله تقوى الله عز وجل قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ما تخافش زي ما انت بتخاف دلوقتي من الجوع والعطش والحر والبرد وخايف من المرض وخايف من الحوادث وخايف من من من من تقلبات آه، الدهر لازم تخاف كمان من المعاصي ولازم تخاف من بعدك عن الله سبحانه وتعالى لازم تخاف لازم تخاف من الفتن لازم يبقى لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى يقيك بيه شر الفتن ويحفظك بيه من شر الأشرار وكيد الفجار لازم لازم كده لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا شو- في امان كده عن زي شركات التامين دلوقتي مع ان شركات التامين فيها آه، نهي ومشاكل لكن شوف كل واحد عايز يامن اهو انت عايز تامن اه خليك جنب ربنا خليك في في جنب الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره عشان كده شوف مثلا ربنا تولى تولى الثلاثه الذين دخلوا الغار في ثلاثه دخلوا الغار ونزلت صخرة عليهم فسدتها بدأ كل واحد فيهم يدور يقول يا ترى أنا اتقيت ربنا إمتى أنا عملت إيه مع ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينه ي- يتولاني بيه دلوقتي فكروا وأنا بقول لك دلوقتي فكر معايا انت عملت ايه مع ربنا يتولاك بيه لما تبقى في وقت ضيق النبي عليه الصلاه والسلام قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده اجعل لنفسك رصيد مع ربنا عشان يتولاك في الشده لذلك الثلاثه اللي دخلوا الكهف واحد فيهم قال- قال ايه ده انا اتقيت ربنا في وقت كان ابويا وامي عايزين ياكلوا وناموا من غير ما ياكلوا فجبت ال- ال- اللبن وعايز اكلهم لقيتهم نايمين طب عمل ايه خاف لاحسن ولاده يشربوا اللبن وابوه وامه يقوموا المساكين الضعفاء ما يلاقوش اكل فعمل ايه مش مثلا نحطه على جنب لا او آه، لا القيمه هنا يا اخواني في تقوى الله يعني ممكن واحد فينا دلوقتي ي- يقول لك آه، طب ما كان حطه على جنب وخباه من الاولاد وخلاص لا ده عمل ايه ده ده ده ده رقيق القلب وصافي النفس ورقيق المشاعر عمل ايه بقى حريص واقف ماسك الاناء خدمة لأبويه وناظر لأبويه علشان أول ما يقوموا يشربهم طب وأولاده منعهم من الشرب كل ده في وقت واحد آه يعني جاي تعبان من شغله واشترى أكل مش بس كده راجع البيت لقاهم نايمين مسك ال- مسك الطبق بتاع الطعام أو اللبن وواقف عينيه على أبوه وأمه طب ما يصحيهم لا ده عايزهم يرتاحوا لان ما دام نايمين يبقوا مرتاحين اول ما يقوموا من النوم وياخدوا قسط راحتهم يشربوا واولاده عمالين يصرخوا مستحمل جوع اولاده ومستحمل تعب تعب جسمه ومستحمل دقه ملاحظته علشان ابوه وامه ليه علشان ربنا امر ببر الوالدين ربنا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين عشان كده فعلا وانا يعني مع قول الشيخ محمد حسان في المساله دي بر الوالدين يا اخواني سعاده عظيمه جدا واللي انت هتنفقه عليهم ربنا هيرجعه لك اضعاف مضاعفه منين من عنده سبحانه وتعالى هو ربنا في حاجه مش من عند ربنا كل حاجه من عند ربنا فلذلك شوف ده اتقى الله اتقى الله ما يعني ما اهملش وما وما ما, ما تجاهلش ابوه وامه لا فضل كده منتظر لحد ما قاموا و- وشربوا قال اللهم إن كنت فعلته ابتغاء مرضاتك يا رب إذا كنت عارف إن أنا بتقيك بالعمل ده وإن كنت عارف إن أنا لا بعمله مثلا آه، آه، يعني عشان الناس تقول عليا إن أنا بار ولا إن أنا بعمل كذا علشان آه، ت- الناس يقولوا عليا إن أنا مؤدب لا ده أنا عملته عشان خاطرك كل وقفة وقفتها وكل ماسكة مسكتها للطبق وكل حطبة حطبتها عشان أبيعها وأجيب بيها اللبن ده وكل ألم تألمته بقى علشان ولادي بيصرخوا وكل راحة أبويا وأمي ارتاحوها وأنا مستنيهم وهم نايمين وكل شربة شربوها لما نزلت في أمعائهم شبعتهم و- واتبسطوا إن كنت عارف إن كل ده كان عشان خاطرك افرج عنا ما نحن فيه على طول على طول الرصيد بدأ يتحرك راحت جزء من الصخرة متحرك الثاني قال اللهم إنه كان لي أجراء أجراء ناس بتشتغل عنده ف... فانتهى اليوم فأعطيت كل واحد منهم أجرته فانصرف أحدهم ولم يأخذ أجره قال ف- فادخرته له خد فلوس الراجل ها قال وثمرته له يعني قعد يستثمره يشتري مثلا دجاجة باضة الدجاجة بدأ يراعي الدجاج ب- بدأ يراعي البيض فأس بقى آه، آه، كتاكيت كبرت الكتاكيت باع الكل جاب شاه الشاه دي آه، برضو رعاها لحد ما حملت وبعدين انجبت وبعدين بقى غنم وبعدين بقى بقر وبعدين بقى بيوت وبعدين بقى اراضي سبحان الله العظيم يعني ايجار يوم واحد بقى ملك كبير فجاءه الرجل وقال له يا عبد الله أتذكر يوم كان فاكر بقى من كام سنة أنا م- كنت بشتغل عندك وبعدين نسيت أجري أنا محتاج الأجر ده أنا جعان اديني فلوس عشان أروح أكل فقال كل ما ترى هو لك كل شايف شايف الأراضي دي وشايف الملك ده آه قال خذه فهو لك ده بتاعك قال لا تهزأ بيه أنت بت- بتهزر معايا قال لا كل هذا لك فأخذه ولم يبق منه شيء ما خلاش حتى حبل يتربط بيه بعير قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك عملت كل الكلام ده عشان خاطرك أنت من أجلك أنت تقوى لك أنت ها خوفا من من تضييع حق العباد اللهم فافرج عنا ما نحن فيه ففرج الجزء الثاني من الصخر طب والثالث جه الثالث شوف بقى تقوى الله عز وجل قال اللهم إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فألمت بها فاقة احتاجت في يوم من الأيام فلوس فجاءت فطلبت مني فقلت لها لا, لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك ف- فانصرفت ثم عادت إليه وتم له ما أراد مكنته من نفسها ولكنه قبل أن يفعل ما حرم الله تذكر الله عز وجل تذكر الله فأخافته المرأة في الله عز وجل قالت يا ابن العم لا تفض الخطم إلا بحق إياك وأن تقترب مني في الحرام قال فقمت عنها وأعطيتها ما تريد ها ولم يفعل ما حرم الله قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك فافرج عني ما نحن ما نحن ما نحن فيه فافرج عنا ما نحن فيه خد بالك في هذه النقطة جزء عظيم جدا والكلام ده أنا بقوله لكل شاب وفتاة حصلت له فتنة ب... برجل حصلت له فتنة بامرأة أو, ر... أو امرأة حصلت لها فتنة برجل الداخل يا أخي الكريم الداخلي في يعني شخص بيقول لي أنا وقعت كده يمكن مرة أو مرتين ولكن قومت ودعيت ربنا سبحانه وتعالى في المرة الثالثة واستعنت بالله عز وجل بيقول لي والله ذقت حلاوة إيمان بعدما فضلت الله على الحرام ويقول ندمت ندما عظيما على ما فعلت من قبل عرفت قد إيه أنا ضيعت حظي من الله سبحانه وتعالى ولكن عرفت قد إيه قرب الله أعظم من كل قريب وحب الله أحلى من كل حبيب سبحانه وتعالى لذلك شوف المؤمن إذا ذكر ذكر ممكن الهوى يا- يجري في الإنسان يجرفه يجرفه لمحطة محطتين بس ما يوصلش المحطة الأخيرة أبدا فإذا وصل شوف ده وصل لآخر محطة وبعدها الزنا والعياذ بالله عز وجل ولكن ذكرته المرأة بالله قالت له لا تفض الخطم إلا بحقي وذكرته بالله سبحانه وتعالى فانصرف عنها ده معنى إيه إنك ما تيأسش كنت في المرحلة الأولى في المعصية استعن بالله يرجعك طب خطيت محطة تانية محطة تالتة الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نبي الله يوسف عليه السلام لما تعرض للمعصية قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أنت ولي لذلك برضو نبي الله يوسف كان بيتكلم آه، آه، عن آه، ولاية الله عز وجل له بشكل رقيق جدا جدا هنوصل له بعد قليل لكن مهم في الثلاثة دول دي معناه أن الله سبحانه وتعالى آه، صرف عنهم الجزء الأول من الصخرة والثاني وفرج الجزء الثالث من الصخرة بدعاء الأخير ده معناه إيه؟ إن ترك المعصية زي فعل الطاعة الأول كان برا والثاني كان أمينا طب والثالث ترك الحرام يبقى أنت لو تركت حرام لله عز وجل يبقى دي تقوى لله لو أنت تركت مال حرام ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويعطيك المال الحلال تركت امرأة حرام ربنا يتولاك ويعطيك امرأة حلال تركت فعل حرام ربنا يتولاك ويعطيك فعل وعمل حلال لذلك قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وتذكروا السبعة الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل أهدي طاعة طب شاب نشأ في عبادة الله أهدي طاعة رجل معلق قلبه بالمساجد أهدي طاعة طب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دي إيه دي ترك معصية ترك المعصية خوفا من الله زي فعل الطاعة حبا في الله ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام وعليكم عليكم السلام أهلا وسهلا السلام عليكم
وعليكم السلام أهلا وسهلا مين معايا
شهد مراد لطفي مين شهد شهد مراد أهلا وسهلا يا مرحبا كيفك يا شهد؟
الحمد لله
شو اخبارك؟
آه، طيب ولا الحمد
انا بحب برنامجك كتير كتير والله وأنا بحبكم يا ريت جدا تبقى يا ريت تبقى ويا ريت تضلك تجيب كل يوم حلقة الله حلوة يك- الله يكرمكم آه، جزاك الله خيرا يا شهد الحقيقة ج- كلام جميل والحقيقة والله آه، القناة والأستاذ محمود حسان والشيخ محمد بيراعونا رعاية جامدة جدا في البرامج بس ما نقدرش نجيب البرنامج كل يوم يعني يا شهد آه، معانا الأخ حمدي أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب آمين احنا كنا عايزين ح- تليفون حضرتك علشان الدار اللي قلت عليها آه، والله هي لسه ما اتفتحتش لكن اتفضل خد التليفون من الكنترول ادي تليفون مع حضرتك اخده من الكنترول ان شاء الله يديهولك معايا يا اخواني ف... فزي ما اقول لكم إن تترك معصيه زي انك تفعل طاعه وجرب جرب وخليك جامد جرب وخليك قوي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف جرب شوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معاك ايه هو ربنا هيسيبك هو ربنا سبحانه وتعالى هيهملك الله ولي الذين امنوا ربنا هيتولاك هو انت هو انت ال- ال- اللي بتترك عشانه ما ما حرم واللي بتترك عشانه ال- اللي نهى عنه مش عارف الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم الله قد ايه انت كنت بتحب العمل ده وتركته ليه الا يعلم سبحانه وتعالى قد ايه انت بتشتهيه ومنعت نفسك عنه يعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ربنا سبحانه وتعالى يعلم جيدا بل تمام العلم أنت قد إيه بتضحي عشانه قد إيه بتضحي عشانه ومعنا اتصال المرة دي بقى من إيطاليا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
آه، أرجو منك يا شيخ أن تدعو لنا بأن يعيد الله لنا خلاص الرحمة فلقد فقدناها منذ أن آه، انطلقت على القمر الصناعي الجديد ونحن مشتاقون إليها جدا
ربنا سبحانه وتعالى يرجع إليكم قناة الرحمة يا رب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التردد الجديد م- يعني آه، آه، آه، من ال- من الترددات اللي اللي ممكن ت- توصل لكم آه، حضرتك تابعيها على الموقع لحد بإذن الله عز وجل لما تقدروا بعد كده ت- ت- ت- تدركوها على ال على ال على الشاشات حضرتك عارفة ال- الموقع آه، تقريبا الاتصال انقطع وده انا ب- يعني بقول لكل اخواني ينشروا التردد الجديد آه، آه، وجه التردد الجديد موجود آه، آه، على ال- على الشاشه على طول فربنا سبحانه وتعالى آه، يكرمنا اياكم اظن 12475 آه، 12475 آه، فالداخر حوش عند ربنا سبحانه وتعالى الداخر ما تسيبش نفسك كده من من هذا الادخار من هذا الادخار انك تعمل لله سبحانه وتعالى تعمل لله سبحانه وتعالى في مكان لا يراك احد فيه. معايا؟ تخلص لله سبحانه وتعالى ت- تدخر اخلاص وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. زي مين؟ تخيل قصه أنا يعني قراتها واحد كان بيسبح مع إخوانه في قاع البحار وبيغطس ومرة واحدة ال- الإطار اللي حوالين الوجه ده اتفك فدخلت المية في في أنفه وأغمى عليه وهو ت- تصور طبعا ان هو كان بيموت صارع الموت المهم اغمى عليه اخوانه شافوه وهو بيسقط فعرفوا ان في مشكله حصلت له جوله بسرعه وطلعوه وودوه المستشفى وعملوا له الاسعافات فربنا سبحانه وتعالى آه، أكرمه و- وعوفي هذا الرجل تفتكروا عمل إيه تفتكروا عمل إيه لبس ملابس الغطس مرة تانية هو طبعا كان بعيد عن صراط ال- ال- ال- الهدى ولبس ملابس الغطس ودخل في البحر في نفس المكان اللي هو آه، غطس فيه مع اخوانه وغرق فيه وربنا انقذه من الغرق في هذا المكان نزل نزل نزل نزل لحد ما نزل على ارض البحر من تحت وبعدين راح مصلي لربنا سبحانه وتعالى وساجد و- ودعا قال اللهم اني قد سجدت لك في مكان لا يراني الا انت فيه فاغفر لي ما مضى واصلح لي فيما بقي شوف قد ايه يعني خليك محترف مع ربنا سبحانه وتعالى خلي ربنا يتولاك يا اخي انت طرقت كل باب وسلكت كل طريق وكلمت الناس وسالت خ- خلق الله عز وجل اعتمد بقى على الخالق خلي ربنا يتولاك ربنا سبحانه وتعالى اعلم بك واعلم بنفسك واعلم باوليائك ربنا يعلم مين اللي بيحبك ممكن يجمعك عليه ويعلم من اللي بيكرهك ومين اللي بيضرك يصرفك عنه يصرفه عنك ويمنعه من ضررك ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كل حاجة بيد الله كل شيء بيد الله أنا ه- هضرب لكم بقى أمثلة وهي أعظم أمثلة في ولاية الله سبحانه وتعالى إيه رأيكم في نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم قومه هجروه أبوه طرده خلاص ما بقاش فيه غير ربنا بس سبحانه وتعالى سكت ما سكتش دعا برضو إلى الله عز وجل وكسر الأصنام ايه اللي حصل ربنا تولاه كل الدنيا ضده لكن الله وليه سبحانه وتعالى كتفوه وأصمموا أنهم يرموه في النار من الأدعية التي ذكرت أن نبي الله إبراهيم قالها قبل أن يلقى في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا وحدي أعبدك في الأرض اللهم فأنقذني يعني لما تبقى في وسط مجموعة كده كلهم عصاة كلهم غافلين وأنت ذاكر كلهم عصاة وأنت طائع لو حد فيهم أذاك أو دعاك لمعصية أو بيضطرك أو بيفتنك من ضمن الأداء يا رب أنت واحد في السماء وأنت, وأنت تعلم أني واحد في وسط هؤلاء المجموعة أنت عارف إن, إن أنا وحدي ما أقدرش أقاوم ده كله يا رب أنقذني وهتشوف اللي هيحصل ربنا سبحانه وتعالى لذلك كان من دعاء الأنبياء اللهم إني مغلوب فانتصر اللهم إني مغلوب فانتصر لذلك نبي الله إبراهيم لما جاءه جبريل قال له يا إبراهيم ألك حاجة أنت محتاج أي شيء قال منك فلا لو كان منك أنت لا أنت مخلوق مخلوق مثلك مثلي قال منك فلا ولكن من الله حسبي الله ونعم الوكيل فأنقذه الله عز وجل ربنا أبرد له النار عشان كده ما تقعدش تحسبها بالأسباب تقول إيه طب ربنا هينقذني من دول ازاي طب انا هخرج من هنا ازاي طب دول اقوياء طب دول اغنياء طب دول كذا هقول لك الاثر بتاع ابراهيم الادهم ولكن بعد هذا الاتصال من الاردن السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا ابو جعفر بارك الله فيك يا شيخنا وفيكم إني أحبك في الله يا شيخنا والله وأنا أشهد بحبك.
بالله إني أحبك في الله احبكم الله وأحب قناة الرحمة والشيخ محمد حسان الله والشيخ يكرمك.
محمود حسان وكل الإخوان المصريين والله إني أحبهم في الله واحنا بنحبكم يا شيخ أنا بد- يعني رجائي الوحيد إنك تدعي لنا وتدعي الأمة المسلمة والأمة العربية بالهداية واتباع السنة واتباع يعني الرسول عليه السلام والكلام اللي أنت بتقوله يا شيخ والله والله والله وربنا يشهد عليا إنك كلامك صح ربنا سبحانه وتعالى لما بينجي بني ادم بينجيه وبيطهره والله لان انا السنه اللي ف... السنه اللي فاتت يا شيخ اقسم بالله اقسم بالله انا بشتغل في مصنع والمصنع فيه ونش بيشيل الصخر ماشي يا شيخ معايا يا شيخ نعم معك اتفضل والله وانا شايل الصخر وماشي الحبل الواير الواير بتاع الونش اتقطع والصخره نزلت ما بين رجلي وربنا سبحانه وتعالى هو النجاني ده انا مفيش في ايدي مفيش في ايدي حاجه عاملها لنفسي ربنا سبحانه وتعالى نجاني ربنا كبير ربنا كبير ربنا رحيم ربنا غفور ربنا يعني- يكرمك ربنا يكرمك يا ابو جعفر ويبارك فيك ويديم عليك نعمه السلامه انا هحكي لكم برضو آه، حكايه في عجاله كده في عشر ثواني كان في ملجا ايتام وفي اخين كريمين آه، في في في المنصوره في طلخه ودول يعني حبايبي ورحنا نزورهم في يوم من الايام كنت انا فضلت الدكتور حازم شومان وبعدين آه، آه، بيحكوا لنا ان امبارح اليوم السابق لزيارتنا ليهم ان آه، ال- ال- الاسانسير اظن من الدور ال11 في ملجا ايتام دول بي- قائمين على شؤون الايتام فقط الاسانسير من الدور ال11 وقع بيهم وبالضيوف مفيش مكان يعني كانوا 11 واحد في ال في, ال في الاسانسير يمكن او 10 والاسانسير مليان على عينه الاسانسير وقع وعارفين بلوكات الاسمنت يعني مش بس الب- الاسانسير وقع لا ده وقع على السوست والبلوكات الاسمنت اللي في الناحيه الثانيه اللي هي بتوزن ال- الاسانسير بالتقل بتاعه نزلت او طارت ونزلت في آه، فوق ال- فوق سطح الاسانسير فتقوم ال ال ال ال البلوك الأس- اللي هو الحديد الظهر ده يروح واقع واقف كده اهو بين ال بين الناس ولا حد فيهم حصل له حاجه وقعوا ما حصل لهمش حاجه وال وال وحديد الظهر ده وقع فوق الاسانسير راشق كده بينهم زي ما تكون بتحط آه، قلم وسط اقلام ولا حصل لهم حاجه ولا لمسهم ولا حد وطلعوا كلهم سالمين غانمين و ودي نتيجة عمل الصالح من يفعل الخير من يفعل الخير لا يعدم جوازه ما ضاع عرف بين الله والناس ومعنا اتصال من تونس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أبو محمد شيخي شنو حالك؟
الحمد لله أحبك في الله يا شيخ أحبك الله كيف حالكم كيف حال أهل تونس الكرام تعبانين تعبانين نعم ربنا يريحكم آمين أنا بالثبات يا شيخ ربنا يثبتنا وإياكم ف- اليوم استوقفتني الشرطة اليوم وال- وألزمتني على الإمضاء على وثيقة بعدم ب- بحلق اللحية
ربنا يفرج كربكم ويزيل غمكم يا رب.
نسألك الدعاء يا شيخ ربنا يجعل لكم من ضيقكم مخرجا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر سنة النبي عليه السلام وينصر كل مظلوم ويعطي كل محروم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم يا أهل تونس وأهل الجزائر وكل بلاد المسلمين آه تعالى بقى النبي الله يوسف عليه السلام إخوانه أرادوا أنهم يرموه في الجب عشان يضروه يبعدوه عن أبيهم إيه اللي حصل ازداد به أبوه تعلقا طب وهو لما ترمى في غابة الجب خد واحد ملك خد واحد باعه الملك من ملوك مصر عشان يعيش في قصر طب هم قصدوا أنهم ي- يحطوه في قصر لا بس ربنا أراد له أن الجب اللي اترمى فيه ظلما ده أنه يطلع آه، في قصر طب وبعد ما بقى في القصر ال- ال- أعطاه الله عز وجل حكما وعلما طب وبعد ما النساء فتنوه أو حاولوا يفتنوه ها آه، ربنا سبحانه وتعالى أنقذه طب وبعد ما دخل السجن ربنا طلعه وطلعه إيه ملك شوفوا نبي الله يوسف بيقول إيه ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي كل اللي عمل لي ده أنت أنت ولي والله لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا ولا تتنفس هواء ولا تمشي على أرض ولا تستظل بسماء إلا بولاية الله والله لا يصرف عنك سوء ولا يأتيك خير ولا يصرف عنك ضر إلا بالله سبحانه وتعالى فشوف بيقول إيه، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما زي ما تولتني في الدنيا كده ونعمتني وأكرمتني وأنقذتني وأعطيتني من ال من ال من ملك الدين والدنيا أنا بقى عايز ملك الآخرة اللي هو إيه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحقيقة كلام آه، كتير وجميل آه، لكن تعالوا بقى نشوف آه، ازاي المخلوقات بتتولى بعضها وبيدافعوا عن بعض آه، تعالوا آه، يعني معانا النهاردة عدة فقرات تعالوا بقى كده ونشوف قد ايه آه، كرم الله ولطف الله آه، م- مش بالمقارنة لدول لا احنا عايزين نشوف ايه اللي ربنا خلقه واللي زيه بقى واحسن منه ربنا بيتولاه ازاي حقيقة شوفوا آه، لطف المخلوقات مع بعضها وحنيتها على آه، ذويها شو ده لا حول له ولا قوة ودول أشبال صغيرين وده لسه مولود بيبحث عن من يرضعه وده تائه كده في الطريق ليس له من يرشده شوفوا كل شيء في هذا الوجود بيبحث عن من يهديه وعن من يعينه وعن من يرشده شوفوا كل المخلوقات بتنتمي إلى من يتولاها ويحبها ويرعاها تتحرك بحركته وتأنس بوجودها معه ها، شوفوا ازاي يا سلام بقى لو الواحد بيقرب من ربنا وبيطلب منه الولاية ويعني كده ويأنس بقربه مش عايز أقول زي هذه المخلوقات لما بتأنس بمن يتولاه شوف حتى الذئاب سبحان الله العظيم الذئب الصغير وشوف العجل آه، راكب فوق ظهر أبوه ازاي سبحان الله العظيم شوفوا دو- دي قبلة من عجل العجل وادي آه، سبحان الله العظيم وده قاعد مطمن خالص حتى الأسود طبعا الأسود ليها قلوب والأفيال كل ده بيبحث عن من يتولاه ويحافظ عليه ويرعاه تخيلوا لو ان ام من دول اهملت ابنها ايه اللي هيحصل له؟ يفترس يموت فورا كذلك الله سبحانه وتعالى لو تركنا آه، شوفوا الكوالا ده آه، حيوان ظريف جدا وجميل جدا بالمناسبة الكوالا ده بي بي بيمكث فوق ظهر أمه ثلاث سنين بهذا الود والحب وهنجيب حلقة فيها جزء من الكوالا إن شاء الله شوفوا كل المخلوقات فيها تعالوا بقى نشوف الحقيقة طائر جميل جدا طائر يعني آه، ما بين الحمامة واليمامة كده شوفوا الطائر ده بيربي أولاده وبيرعاهم بس فين داخل شلال يعني سهل ان طائر ي- يرعى أولاده ويروح يطعمهم و... و... ويعيشوا بال- بالغذاء اللي هو بيضعه في أفهمهم لكن شوفوا قد إيه حفاظته ورعايته مين اللي ممكن يتخيل ان في- جوه الشلال ده عيش لعصفور زي ده شوفوا شوفوا ازاي شوفوا ازاي بيخترق الشلال وبيضحي بنفسه يعني ممكن الشلال يجرفه او ممكن يحصل له مشكله بصوا ازاي شوفوا شوفوا ازاي شوفوا ش- بيدخل جوه الشلال اه رايح فين حاطط العش بتاعه جوه الشلال عشان ما حدش يشوف اولاده ولا حد يأذيهم ولا قد ايه ربنا حافظ عليك قد ايه ربنا وضعك في اماكن ما حدش قدر يوصل لك فيها حتى بطن امك قال الله عز وجل قرار مكين ثم جعلناهم في قرار مكين شوفوا ادي العصفور داخل وخارج من الشلال شوفوا شلال يا اخواني شلال ازاي عرف وازاي آه، سبحان الله العظيم ازاي آه، قدر يغامر المغامره دي وكل ده حبا ودفاعا وولايه لاولاده تعالوا بقى للمخلوقات قساة القلوب اللي الناس متصورة انها جافة وغليظة القلب وما عندهاش مشاعر دي فهود اسرع مخلوق في العالم بيجري على وجه الارض وطبعا متمكن من الافتراس ولكن شوفوا قد ايه بيحب اولاده دي ام من الفهود بترعى اولادها مره واحده شافت ايه شافت اسد انثى الاسد انثى الاسد آه، المنظر اللي شافته ده آه، ضيقه فعايزه تعمل ايه عايزه تفترس الصغار و... وتفرق جمعهم شوفوا الفهد هتعمل ايه شافت اولادها معرضين لخطر عارفين هتعمل ايه هتروح تعرض نفسها هي للاسد الاسد اقوى طبعا ولكن شوفوا ادي انثى الاسد شوفوا جريت هتجري لكن لما هتشوف الفهده انها ان ان ان ان الانثى الاسد رايحه لاولادها هترمي نفسها قدام الاسد شوفوا ازاي آه، شوفوا راحت له بنفسها كل ده ليه علشان تدي فرصه لاولادها آه، شوفوا عشان تدي نف- فرصه لاولادها يهربوا هم فعلا فهموا الخطه وجريوا اه شوفوا جريوا واستخبوا هتقعد تعمل كده وترمي نفسها قدام الاسد لحد ما الاسد يتعب شاف ام بتحب اولادها وبتتولاهم وبتحافظ عليهم حتى ممن هو اقوى منها شوفوا مشيت شوفوا انثى الاسد ماشيه مقتنعه انها مش هتقدر تعمل حاجه ل- لصغار امهم بتحبهم وبتحافظ عليهم مشيت لا يضيع حق وراءه مطالب وشوفوا بقى وادي انثى الفهد فهده قعدت والصغير بقى ارضع يا سيدي واتبسط خلاص ال- الناس الوحشين مشيوا وانعم بامك اللي بتتولاك وبتحبك وبتراعيك هنا بقى منظر اخر الحقيقه آه، الدلافين معروف رقتهم و- وانهم بيحبوا المرح آه، والدلافين بيجروا مع بعض زي ما انتم شايفين كده مبسوطين ودول مجموعة من الشباب يعني مجموعة آه، دلافين آه، في سن الشباب الصغيرين يعني مرة واحدة هتظهر سفينة هيجروا يتبسطوا ويحبوا هم السفن والناس ويقعدوا يطلعوا على وش المية ويجروا ويسابقوا السفن هشوفوا السفينة اهي او اللانش وال ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان الام هتلاحظ ان الابن بدا يقرب من السفينه بتكلمه طبعا آه، هو برضو كان بيلعب لما ما رضيش عملت له ايه شوفوا خدته من فوق بزعنفها لحد ما نزلته شوف هي بتضربه دلوقتي عماله ت- طب بتضربه ازاي ال- بت- بتحط آه، آه، فمها على جسمه في حتت معينه وتطلع ذبذبات بتوجعه جدا بعد ما تأدب وعرف ان ان الله حق وان المساله مش سايبه لانها خايفه عليه وبتحبه آه، سمع الكلام شوف هي دلوقتي حاطه ايدها في ايده وبتمسح عليه وبتقول له انا لسه بحبك ما تقلقش انا برضو امك تعالى أنت- انت حبيبي وبتبدا تفهمه بالراحه شوف الولايه شوف تولته من فوق و- وفضلت معاه لحد ما بعدته عن الخطر وراحت منزلاه معاقباه معايا وبعد ما عاقبته لحظه انه زعل راحت حاطه ايدها في ايده وبدات آه، آه، تطلع معاه وتتولاه جميل جدا موقف موقف حلو الحقيقه الحقيقه احنا معانا اخر موقفين في في في معانا آه، موقفين جمال جدا آه، يعني شوفوا الاول انا قبل ما نوصل للموقفين الاخرانيين شوفوا ال- ال- الطائر اللي بيدخل جوه الشلال ده وعامل جوه جوف كده هو عامل زي الجحر عمله ازاي ده سبحان الله العظيم ومحدش شايف حاجه ده بيذكرني وطبعا ولله المثل الاعلى بيذكرني ب- بالغار شو ان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه تولى النبي عليه الصلاه والسلام وعمل له غار دخل فيه محدش شاف و- وستره بستره وايده بجنود لم تروها سبحانه وتعالى ربنا لما بيتولى حد بيستر عن اعين الناس امره ان كان خيرا لا يستطيعون ان يضروه معايا حتى البني ادم لما بيعمل معصيه وربنا بيتولاه بيسترها عليه وبيرزقه التوبه بعدها شوفوا قد ايه ال ال الولايه ربنا لما بيتولى حد اللهم اجعلنا من اوليائك الصالحين ومن جندك المخلصين تعالوا نشوف آه، آه، الموقف اللي جاي ده آه، احنا معانا آه، آه، فرس النهر يا ترى اه شوفوا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن انقاذ الظالمين برضه بظالمين آخر. انقاذ المظلوم من يد ظالم بايه بظالم اخر شوفوا هنا ال- ال- الغزلان عماله تشرب مره واحده طلع ال- ال- التمساح افت- خد واحده منهم شوفوا ماسكها ازاي مش عايز يسيبها ابدا هي مسكينه هتعمل ايه شوفوا ماسكها وعايز عمال ينزلها تحت مش عايزه تنزل وعماله تقاوم ايه اللي هيحصل شوفوا ربنا ربنا هيسخر ايه فرس النهر شوفوا بحجمه وضخامته وتقله هيجي يتحرك عشان شوفوا بيجري ازاي وكانها بنته علشان ينقذ هذه المسكينه شوفوا ضرب ال- التمساح وخلصها وشوفوا بيساعدها عشان تخرج بره وادي بيطلعها اهي علشان تطلع بره وبيستنى لحد ما بيراعيها شوفوا بيشمها وسبحان الله العظيم وادي فرس النهر ال- قد ايه بي شوفوا بيطمن على ال- الغزاله بعد ما طلعت بره معانا بقى منظر اخر آه، آه، آه، الحقيقه غزاله بس غزاله بصراحه عجبتني جدا وتشوفوا قد ايه ولايه الام لاولادها بس بطريقه خلفت المعروف خلفت ال ال القوانين العاديه الغزال بيجري لكن اول مره اشوف في حياتي غزال بيلعب بوكس غزال بيلعب بوكس إيه- إيه، بوكس جامد kick boxer اللي هو ايه ايدين ورجلين يعني شافت الصياد بيصطاد ابنها او بينشن عليه على على ابنها شوفوا ايه اللي حصل والصوره ابلغ من اي كلام ابنها واقف جنبها اهو مره واحده شافت واحد بينشن عليه بصوا ازاي بصوا ازاي اهي عماله مش هتسيبه انا مش هسيبك ابدا انت انت ظالم انت عايز تعمل ايه بابني انت بتنشن عليه طب خد كمان وادي كمان يمنى ويسرى و- ومن فوق ومن تحت وهك و... وفي الدماغ وفي الرجلين وفي كل انحاء البدن آه، يعني واحد بيقول طرحته ارضا هي طرحته ارضا وبرا وجوا عملت فيه كل حاجه شوفوا وبايديها انا اول مره اشوف كده سبحان الله العظيم شوفوا ازاي شوفوا ازاي شوفوا ازاي شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا ايه الرشاقه دي وايه ال- بتنافس محمد علي كليه في ضرب البوكس وفي الرجلين وفي الوجه سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه كم الدفاع عن آه، عن اولادها سبحان الله العظيم منظر منظر عجيب جدا آه، شفتوا المخلوقات لما بتتولى آه، طب ولايه ربنا ده دول بيتولوا الضعفاء والصغار ب- بامكانياتهم يعني دي دي تولت ابنها بايديها ورجليها و... وحد تاني تولى اولاده بانه يحاول يخفيهم فما بال لو ربنا تولاك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قادر يخرج النفع من قلب الضر والخير والخير من قلب الشر سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير لذلك ابن عباس رضي الله عنهما بيقول إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله الناس ما رزقكش ربنا هو اللي رزقك فأنت تحمد الله على رزقه إن من ضع إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله وذمهم على قدر الله برضه لما يحصل لك حاجة من الضرر ربنا اللي قدرها ما تقعدش تقول فلان وفلان ولولا أنت ما كانش حصل برضه لا إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله وذم الناس على قدر الله وجلب الرزق بمعصية الله من ضعف اليقين أيضا إنك تعصي الله من أجل أن ترزق وضع و- وجلب الرزق بمعصية الله فإن رزق الله عز وجل لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره لا حد هيجيب لك رزق مهما حرصت ولا حد هيدفع عنك رزق أو خير مهما اجتمع عليك الناس فإن رزق الله عز وجل لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره وإن الله برحمته جعل الروح أي الفرج جعل الروح في الرضا واليقين وجعل الفقر في السخط والقنوط وجعل الفقر في السخط والقنوط عشان كده واحد جه لإبراهيم بن أدهم وقال له إن أناسا كادوا لي يعني بيفعلوا لي كيد يعني بي- عمالين ي- يكيدوا من ورايا وعمالين يدبروا لي قال قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ألم ترى أن الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا قال إنهم كثر ده كتير مش واحد ولا اتنين ده كتير فقال له قل حسبي الله ونعم الوكيل ألم تسمع قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله مش هيمسك سوء مش هيمسك سوء سبحان الله العظيم قال كيف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل كده ازاي قال قل اللهم اكفينيهم بما شئت يعني انت مش لازم تعرف ممكن ربنا يعمل ايه و... و... وفي اي وقت وفي اي مكان الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير لذلك ان ان تخلى عنك الناس فالجأ الى الله وان غلق الناس امامك الابواب فالجأ بباب الله واطرق باب الله وإن منعك الناس ما عندهم فاطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى لذلك في قرب الله عز وجل عوض عن كل ضائع وعطاء لكل محروم ونصر لكل مظلوم في قرب الله عز وجل شفاء لكل سقيم وخصب لكل عقيم وجبر لكل كسير في قرب الله عز وجل عوض عن كل شيء وصدق من قال لكل شيء إذا فارقته عوض أي حاجة تفارقها تتعوض إن فارقت الأهل ربنا يعوضك عنهم فارقت أبنائك ربنا يعوضك عنهم فارقتك زوجتك ربنا يعوضك عنها مالك ضاع ربنا يعوضك عنه لكل شيء إذا فارقته عوض طب حد يعوضك عن ربنا حد ينفع يحل محل الله في حياتك لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضه واحد تاني قال إذا لم يكن عون من الله للفتى لو ما كانش عون عون من الله عون من الله هو اللي يعينك وهو اللي يرفعك إن كنت آه، في في مأزق ويفرج عنك إن كنت في كرب لا يمكن يفرج عنك أبدا إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده لو ما كانش ربنا هو اللي يعينك هتبقى أول حاجة هتجني عليك اجتهادك أنت شخصيا وسعيك سبحان الله العظيم وقال آخر آه، ومن كان له من دون الله عدة اللي بيعتد وبيعتز بغير الله واللي بياخد من غير بغير الله جاه وبيبقى عايز فلوس وعايز كثرة قال ومن كان له من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان وإن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها احرصوا عليها أنا مش هقول لكم هنتكلم عن إيه ولكن آه، تابعونا إن شاء الله عز وجل أسأل الله أن تكون حلقة آه، من الحلقات ال- النادرة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد أراكم بخير بإذن الله عز وجل في الخميس القادم في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات